مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث نبتدي في محاضرتنا عن الرعاية وعايز أستعيد معكم المزمور مزمور الرعاية الرب يرعاني فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربضني إلى ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه لو طبقناها على الرعاية لا يعوزني شيء يبقى معناها الشعب ينتظرون من الراعي أن يستوفي جميع احتياجاتهم لا يعوزني شيء ومن هنا كانت مهمة الرعاية غير محددة يعني الراعي مسؤول عن كل ما يتعلق بأولاده ويستوفي احتياجاتهم من كل ناحيه سواء من الناحيه الروحيه او من الناحيه الاجتماعيه او من الناحيه الماليه ايضا او من الناحيه النفسيه او من الناحيه العائليه لا يعوزهم شيء يشعرون ان هذا الراعي ارسله الله اليهم لكي يعطيهم كل ما يحتاجون اليه وهنا الكاهن مش مفروض انه يضع نفسه في دائره ضيقه محدده ويكتفي بها لازم ياخد باله من كل ناحيه ولما يفتقد عائله من العائلات لازم يعرف كل ما تحتاجه ويبادر ان هو يستوفي هذه الاحتياجات من أجل كده وجدنا كتير من الكهنة بيعملوا بيوت طلبة وبيوت طالبات وبيهتموا بالأسر الفقيرة وبيهتموا باللي يحتاج لعلاج واللي يحتاج لمسكن واللي يحتاج لسداد ديونه حاجات كتيرة يعني تقول لي وأقدر أجيب منين شغل معاك كل من آه يستطيع ان يساعدك في هذه الخدمات لا يعوزني شيء يا ريت يفكر الكهنه الموجودين معنا في الاجتماع ده والاشخاص الذين يعدون انفسهم فيما بعد انهم يبقوا اباء كهنه لعباره لا يعوزني شيء هل تستطيع انك تنفذ العباره دي في خدمتك يا ريت ايضا الخدام اللي بيخدموا في الكنائس بلاش في كهنه هل بيفكروا في عباره لا يعوزني شيء في خدمتهم يعني بالنسبه للمخدومين زي مثلا بعض الجمعيات او بعض لجان الكنائس تيجي بتعمل مساعدات للفقراء وتقول ده عليه 20 جنيه 30 جنيه 40 جنيه وخلصت على كده وما يعرفوش هل هذا المبلغ يكفي لأنه لا يعوزهم شيء ولا لا يودي ولا يجيب في, في ناس كده بل في ناس تبلغ بهم القساوة إلى أنهم يدوا عيلة مثلا 20 جنيه في الشهر أو 30 ويزعلوا جدا إذا العيلة دي طلبت مساعدة من كنيسة أخرى أو من جمعية أخرى ويقولوا دول ناس نصابين إزاي بيمروا على كذا كنيسة طب ما يا حبيبي حكاية العشرين جنيه ولا التلاتين اللي أنت بتدفعها ما يقدرش معاها الفقير يقول لا يعوزني شيء ما يقدرش احنا في اجتماع يوم الخميس اللي بنعمله الفقراء في ناس بيجي لهم ايراد 250 و300 وبيعوزهم أشياء كثيرة لأن الدنيا غليت جدا دلوقتي وأصبحت الجنيهات قد فقدت قيمتها الشرائية مش زي زمان فأنت لازم تفكر في عبارة لا يعوزني شيء حتى من النواحي التعليمية برضه بس هناخدها بعدين دلوقتي بيقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربضني والى ماء الراحه يوردني يعني بيخليه يرعى حيث يوجد الطعام والشراب في المراعي الخضر من ناحية الطعام ومن ناحية ماء الراحة يوردني من ناحية الشراب يعطيه الطعام وكلمة الطعام ربما تعني الطعام المادي بالنسبة للخراف ال- الحيوانات اللي زي كده وقد تعني أيضا الطعام الروحي ومن هنا نرى السيد المسيح يقول في لقا 12 يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه يعطيهم طعامهم في حينه طعامهم هنا مقصود به الطعام الروحي ايضا والوكيل الامين الحكيم كان بيكلم تلاميذه يعني لما بطرس الرسول قال له يا ترى قلت هذا المثل ام قلته للجميع قال له يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم يعني وكلاء الرب كهنته رسله رعاه الكنائس اقامهم على شعبه لكي كل واحد منهم يعطي الشعب طعامهم في حينه في حينه يعني لا يتاخر عليهم لا يتاخر ايه عليهم في مراع خضر يربدني والى ماء الراحه يوردني آه، برضو ممكن نقول على يعطيهم طعامهم تشمل المادي والروحي معا يعني إذا كانوا محتاجين للماديات يعطيهم محتاجين للروحيات يعطيهم عشان كده قال لتلاميذه في معجزة الخمس خبزات والسمكتين أعطوهم أنتم ليأكلوا وكان ذلك عن الطعام المادي ونحن حينما نصلي الصلاة الربانية ونقول خبزنا اعطنا إنما نقصد الكل ونقصد الطعام الروحي أولا وهذا لا يمنع من الطعام المادي أيضا الطعام الروحي ينبغي أن يكون طعاما متنوعا لأن البعض ساعات بيكتفي بنوع معين من أنواع الطعام زي الناس اللي يتكلموا عن النسكيات فقط بينما الجميع ربما لا يحتملون النسكيات أو تلك الدرجة من النسكيات التي يتحدث عنها الكاهن او الاسقف زي صاحب هذا السؤال بيقود الى درجه من النسكيات ربما لا تكون في مقدور اي انسان يعني واحد يتجوز ويجيب له عيلين ويطرح ده كلام ايه ده والا يبقى دمس على حسب كلام صاحب السؤال الذي لا يقبله منه احد يعطيهم طعامهم يعني كل انواع الاطعمه مش بس النسكيات وانما حتى الاخلاقيات والروحيات وحتى الطعام الروحي من جهه تناول جسد الرب ودمه ولذلك في نفس المزمور يقول هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقية وكأس كروات فيبقى من ضمن الطعام اللي يقدمه ليهم سر الإفخارستية ولهذا ينبغي على الكاهن أن يكون حريص أن يتأكد أن أولاده قد تناولوا من الأسرار المقدسة بحيث لو مضى عليهم وقت ما تناولوش فيه ي- يقول لهم ليه ما تناولتوش لأن ضمن الطعام الروحي أيضا المسيح بيقول من يأكلني يحيا بي وبيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه وقال من لا يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه لا تكون له حياة كل ده في يوحنا إصحاح ستة عشان كده قال هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقية وهذا المزمور بالذات مزمور الرعاية هذا هو أول مزمور يقال في تدشين المذبح لما بنروح كنيسة بندشنها أول مزمور نقوله يقوله رئيس الأساقفة في الأول مزمور الرب يرعاني فلا يعوزني شيء ويرشم على المذبح اللي هيدشن ويقول هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقية وتجاه مضايقية لأن التناول ينفع كسلاح تجاه عدو الخير كل من يتناول كثيرا ليأخذ سلاح بشرط أنه يتناول بإيمان وباستحقاق زي ما قال الرسول في كورنثوس الأولى 11 في مراع خضر يربضني إلى ماء الراحة يوردني وماء الراحة يذكر بقول السيد المسيح للمرأة السامرية عن الماء الذي يعطيه هو مش الماء المادي العادي اللي بيقول كل من يشرب من هذا الماء يعطش لكن هو يقصد ماء الحياة ماء الحياة الذي يروي الإنسان ويروي كل عمل خير فيه لهذا قيل عن الرجل البار في المزمور الأول يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حين ماء الحياة وماء الحياة ده يذكرنا أيضا بقول السيد المسيح بقول السيد المسيح من يؤمن بي تفيض من بطنه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون مزمعين أن يقبلوه يبقى الماء الراحة برضو الماء الراحة هو عمل الروح القدس فيهم هو ماء الحياة الذي بدونه إن عطشت شجرة ممكن أن تموت إلى ماء الراحة يردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر يرد نفسي يعني يرد من طريق الشر إذا تاه عن ربنا وضل يرده الراعي مرة أخرى ودي واضحة من لقى 15 في قصة الخروف الضال إزاي ذهب الراعي ليبحث عنه ويرده ويحمله على منكبيه فرحا يرد نفسي كتير من الناس بيخطئوا ويبعدوا عن الكنيسة وينظر إن الأب الكاهن يبحث عنهم كثيرا وينسى الغائبين يقول له أعمل ليه؟ عايز يجي يجي مرحبا بك ما جاش عنه ما جه يعني الكلام ده يرد نفسي كلمة يرد نفسي معناها يبحث عنه لكي يرده وفي الآية المشهورة في حسقيال 34 آية 15 اللي أنا قريته لكم قبل كده في كلام الرب عن رعايته يقول أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب وأطلب الضال وأسترد المطرود أطلب الضال وأسترد المطرود هذه عبارة يرد نفسي لاحظوا في فرق بين الضال والمطرود الضال يعني هو مشي لوحده وضل والمطرود يعني الكنيسة طردته يعني الأب الكاهن قال له امشي مش عايز أشوف وشك تاني مطرود مفروض إن يسترده فرق بين الضال والمطرود الضال اللي بيضل لوحده أو بيضله غيره والمطرود يعني الكنيسة طردته ولذلك حتى الذين كانت تحكم الكنيسة عليهم بأحكام معينة كانت تسعى مرة أخرى لردهم يرد نفسي يرد نفسي لأني أنا جايز ما أقدرش أرد نفسي في ناس كتير ما بيقدروش يردوا أنفسهم ويحتاجون إلى من يردهم إلى من يسعى وراءهم ويعتني بهم ممكن جدا الواحد يقول الشخص ده جنسه نعت ولا يصلح وإلى آخره طب فين عبارة يرد نفسي مين هو الراعى الذي يرعاني فلا يعوزني شيء يرد نفسي بانواع وطرق شتى كل واحد ربما يحتاج الى اسلوب معين في طريقه رده ولتكمله عباره يرد نفسي قال يهديني الى سبل البر يعني يحتاج الشخص الى من يهديه الى سبل البر في كتير من الناس لا يعرفون كيف يهتدون الطريق غير واضح امامهم يا ريت من هنا يكون الاب الكاهن عنده كشف بالمعترفين عليه وياخد باله من الذين مرت عليهم مده لم يعترفوا والذين مرت عليهم مده لم يتناولوا والذين مرت عليهم مده لم يحضروا اجتماعات الكنيسه اجتماعات الروحيه ولم يواظبوا والذين تركوا الخدمه وما عادوا يخدمون يرد نفسي يهديني الى سبل البر يرد نفسي في عمل الرعايه ويهديني في عمل الارشاد من اجل اسمه من اجل انه لا يجدف على اسمه الحسن بسبب خطايانا الناس ما يقولوش ادي المسيحيين بيخطئوا في كذا وكذا يرد نفسي لاجل اسمه يهديني الى سبل البر لاجل اسمه في مره من المرات كان بعض الشباب من الزمالك بيروحوا كنيسة قصر الدبار البروستانطية فالبعض بيسأل بيقول ليه هنقول عشان عظات أو غيره ما احنا الكنيسة بتاعتنا فيها عظات فقال لي واحد عبارة عجيبة أوي اللي هم لما بيروحوا هناك كل واحد بيروح بيدوا له مسؤوليه بيدوا له وظيفه بيشغلوه فيشعر بان ليه اهميه في الاجتماع ده بيوزع كتب الترتيل ده مسؤول عن التراتيل ده مسؤول عن البيانو اللي بيشتغل ده مسؤول عن آلات موسيقية ده مسؤول عن توضيب الاجتماع ده موصول عن مسؤول عن كتابة أسماء الحاضرين ده مسؤول عن معرفة مين اللي غابوا بمقارنة الحاضرين النهاردة بال... باللي كانوا حاضرين المرة اللي فاتت دول مسؤولين عن الافتقاد ده مسؤول عن اللي بيستقبل الموجودين كل واحد لاقي نفسه مسؤول ومشبوك في الكنيسة وعليه مسؤولية احنا بيخش عندنا الناس كتار اللي غاب غاب واللي حضر حضر ما فيش حد بيسأل عنه طب لما واحد من دول يقرأ المزمور ويقول يرد نفسي يهديني إلى سبل البر يشعر أن الكنيسة لم تعمل شيئا من أجله عندنا طاقات كثيرة جدا ولكننا لا نستخدمها إذا كنت أنت مش قادر ترد الناس استخدم خداما يردونهم مش قادر تهديهم الى طرق البر استخدم خداما يهدونهم الى طرق البر من اجل اسم هنا المرتل في المزمور بيقدم لنا الوضع المثالي في الخدمه في العنايه بالرعيه يهديني الى سبل البر دي بصفه عامه وبصفه خاصه بصفه عامه ما يقوله الراعي في الاجتماعات العامه كنصائح عامه لهدايه الناس وبصفه خاصه سواء في الافتقاد او في الاعتراف يهديني الى سبل البر ولذلك ينبغي ان الكاهن يكون عليما بطرق البر لكي يهدي الناس اليها ويكون عارفا بالنفوس وطبائعها وما يناسب كل نفس ان كان كل معترف بيحاسب نفسه قبل الاعتراف فياريت الكاهن ايضا يحاسب نفسه ايه اللي عمله من جهة هذا المزمور من جهة في مراع خضر يربضني وإلى ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر وكلمة مراع خضر تعني أيضا إن الكنيسة تبقى مشوقة بالنسبة للناس يجدون فيها الطعام الروحي يجدون العظه التي تهديهم الى سبل البر يجدون الكلمه الروحيه التي يسمعونها ويتاثرون بها يجدون المثال الروحي في الكنيسه يجدون حتى صوت الكاهن في القداس له الطابع الروحي الذي يتاثر به السامعون والحاضرون مراع خضر مراع خضر مراع خضر تعطي فكره عن الطعام الروحي الدسم الذي يقدم للناس في كاهن بيحضر القداس وهو مش عارف الانجيل على ايه وممكن لما بيجي يقول مقدمة الإنجيل ينده لواحد من الشمامسة يقول له κατά إيه يقول له κατά Λουκάν κατά Ιωάννην κατά أي حاجة وهو مش دريان ده لأنه لم يحضر العظة إطلاقا لم يحضر العظة إطلاقا ما عشان يحضر العظة ويقدم طعاما دسما شهيا يقرأ ويشوف ويدور على التفسيرات الحلوه ويدور على قصص القديسين ويدور على العناصر الجميله ويدور على اقوال الاباء لكي يقدم المراعي الخضر اللي لما يمشي فيها الغنم يبقوا مبسوطين قاعدين يلقطوا من هنا ومن هنا ومن هنا مبسوطين ان كان الكاهن ملهوش حد يحاسبه فهو يحاسب نفسه يحاسب نفسه هل يقدم المراء القدر هل يقدم ماء الراحة الماء ده بيروي وماء الراحة اللي بيروي الإنسان وهو مستريح ساعات الكهن ينصح ينصحه نصيحة يخرج مرتبك ده كلام ايه ده اللي بيقولوه لابونا ولا انا عارف انفذه ولا حاجه لكن اللي بيقدم ماء الراحه يقدم النصيحه ويقول له ايه مبسوط تعبان موافق مش موافق يخرج مستريح من عنده يخرج مستريح مش يقول له انا قلت يعني قلت فاهم طوع كلام الكهنوت والا تبقى زي ويقعد يجيب له امثله من الهالكين ماء الراحه ماء الراحه يعني الكاهن يكون من النفوس المريحه النفوس المريحه اللي بيقدم النصيحة فيرتاح إليها الإنسان الذي يقدم النصيحة ومعها الإقناع الذي يريح أو التفهيم والشرح الذي يريح مش مجرد أوامر أوامر دي ما تنفعش مع النفوس أوامر دي إيه؟ ما تنفعش مع النفوس تنفع في الرسميات في الجيش في البوليس لكن في مع النفوس مش أوامر وإنما إقناع وتفهيم وشرح إلى ماء الراحة يوردني ماء صافي وليس عكرا وليس فيه ضرر ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه أيضا إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي وادي ظل الموت يعني العثرات التي يتعرض لها ابنك الروحي يكون سبب في الموت لأن الخطية موت الخطية هي موت قيل عن الابن الضال ابني هذا كان ميتا فعاش وقيل عن راعي كنيسة سردس لك اسم إنك حي وإنت ميت فإن سرت في وادي ظل الموت إن حصل ومشيت في الخطية لا أو في العثرات بلاش في الخطية في العثرات ألاقيك معايا تنصحني لأن لو كان الموت يبقى إن سرت في الموت مش هتكون معايا الموت يبقى منفصل عن الله إن سرت في وادي ظل الموت ظلال الموت اللي هي الخطية والعثرات العثرات اللي بيلاقيها الإنسان لا أخاف شرا لا أخاف من انتصار العثرات علي لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يهديانني عصا وعكاز في الإنجليزي يقول your rod and staff عصا الرعاية بتاعتنا ما بنسميهاش ستيك ولا حاجة زي الكلام اللي, اللي تلاقوه في المدارس يمسكوا لهم خرزانة يسموها ستاف العصا بتاعة الرعاية الراعي لما بيمسك العصا ما بيضربش لو ضرب هيموت الغنم ده يا دوبك يهديه كده يلمسه لمسه توريه الطريق لكن مش كده عصاك وعكازك هما يعزيانني مش هما يعذبانني لأن في ناس يفتكروا أن العقوبة هي انتقام من الخاطئ بينما العقوبة في الروحيات هي مرهم يوضع على الجرح لكي يشفى هي نوع من إشعار النفس بأن في خطأ لازم تتركه يعزيانني أجد تعزية في عصاك لأن عصا الرعاية لما بتلمس الغنماية تشعر الغنماية إنها السكة هنا مش هناك يعني يعزيانني ياخد تعزية إن الطريق الصح هو الحتة دي فينبسط جميل جدا إن داوود لما كان بيرعى غنمه كان بيغني لها في المزمار يعني سعيدة جدا كانت غنيمات داوود مين غنماية تلاقي واحد قاعد يغني لها وهو بيرشدها في المراعي الخضراء فتستمتع بالأكل الطيب وبالماء الراحة وتستمتع بالنغمات الطيبات بتاع داوود أنا مش معناها إنك أنت تغني لولادك لا ما هو أنت برضو التسابيحك هي أغنية تسابيحك هي أغنية في في الترجمات الإنجليزية سبحوا الرب تسبيحا جديدا كلمة تسبيحا جديدا يقول نيو سونج يعني أغنية جديدة أو أنشودة جديدة يعني أنشودة جديدة إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي برضو النقطة دي مهمة هل يشعر كل أولادك إنك معاهم ولا هم في وادي وإنت في وادي ولا تسمع من ينادي كأنها صرخة في وادي بيقول لأنك أنت معي في ناس يقولوا أبونا ده ما تركناش أبدا أبدا أبدا في المرض كان معانا في وفاة أقاربنا كان معانا في مشاكلنا المالية كان معانا في فرحنا بنجاح أولادنا كان معانا في زعلنا على رسوب بعضهم كان معانا ما سبناش أبدا عبارة لأنك أنت معي عبارة جميلة جدا في الروحيات لأنك أنت معي يشعر الناس أن الأب كاهن معاهم ما سيبهمش أبدا ده الكلام ده لو الأب الكاهن دريان دريان بمشاكلهم بأفراحهم بغيره معاهم لأنك أنت معي إن ما كنتش تعرف يكون ليك شمامسة يعرفوك بيفتقدوا بيشوفوا بيعرفوا حالة الشعب وبين الحين, الحين والآخر يقول لك يا ابونا فلان عيان يا ريت تفوت عليه يا ابونا فلان جات له مشكلة يا ريت كذا كذا يا بينا يا ابونا فلان ده دخل المستشفى يا ريت تزوره يا بي... الى اخره لانك انت معي طب الشعب بيقول كده لكن الكاهن يقول ايه يقول هل الناس شاعرين ان انا معاهم ولا انا في حته تاني ان ما كنتش تقدر تكون مع كل واحد فعلى الأقل تكون مع أكثرهم احتياجا مع أكثرهم احتياجا على رأي واحد سألوه قالوا له من هو أحب أولادك إليك فقال لهم الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والغائب حتى يعود لأنك أنت معي طبعا المرور طويل ومش هنقدر ناخد اكتر منه